أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا آخر مرة تحسست قلبك فيها كانت امتى آخر مرة حطيت إيدك فيها على قلبك وشعرت أنه ينبض بنبض الإيمان ينبض بلا إله إلا الله هل استشعرت حلاوة الإيمان؟ آخر مرة حسيت فيها إن قلبك عايز يطير فرحا وابتهاجا بالله فاكرها ولا ما حسيتهاش أصلا هل تشعر أن قلبك ذاق طعم معرفة الله قلبك عرف حاجة قبل كده عن ربنا فأول ما المعنى ده وقع في قلبك حسيت ساعتها بإيه عارف لما تبقى أنت استشعرت مثلا اسم أو صفة من صفات جمال الله سبحانه وتعالى فلما المعنى ده بيخش في القلب كده يطهر قلبك تبقى فعلا كده قلبك بيطير وانت حاسس بكرمه عليك بفضله وانت مستحضر اسم الله الودود الشكور الحميد الرحمن الرحيم العفو الغفور المعنى ده جوه قلبك في حاجة عن ربنا جواك ولا المعاني دي ما بتخطرش على بالك او إذا خطرت أصلا بيبقى خاطر مؤقت أدلك بتفكر فيه قد إيه بيجي على بالك قد إيه لو خليت بينك وبين نفسك لما تيجي كده تقفل على نفسك أوضتك وداخل تنام بيجي على بالك إيه تذكر ربك في هذا الوقت لحظات الخلوة الشيطان بيستحوذ على قلبك ولا جواك معاني تانية بتطلع في اللحظات دي هل تحسست قلبك بهذه المعاني قبل ذلك عاوز أسألك بتحس ان قلبك دائم التقلب صح لا يستقيم لك على حال صح اسمه قلب فيتقلب قد ايه بقى ينقلب تجاه الله وقد ايه بينحرف عن طريق الرحمن القلبة بتاعتك الانحراف عن الجادة بياخد فترة زمنية قد ايه يعني ممكن تفصل عن الطريق قد ايه ممكن تصلي صلوات وممكن تقعد مش حاسس بأي معنى قد ايه المؤمن ما بين كل صلاتين دي أقصى حاجة تحترقون تحترقون فتأتي صلاة الصبح فتغتسلون تحترقون تحترقون فتأتي صلاة الظهر تغتسلون يقلب ما بين صلاتين بس أقصى مدة تكون ما بين صلاتين إنما اللي بيحصل معنا إيه بقى أيام وليالي وأسابيع وشهور ويمكن بقالك سنين بتدور على قلبك ومش لاقيه صح ممكن تبقى شايف ان قلبك مليان افات ورواسب الجاهلية مستحكمة فيه عشان كده انت متخبط ومتعثر ومش قادر لغاية النهاردة تعرف طريق ربنا صح طيب الموضوع ده مش عايز منك وقفة محاسبة ومراجعة مش عايز اننا نبتدي مع بعض الطريق واول حاجة نعملها اننا نتحسس قلوبنا انا عايزك تحط ايدك دلوقتي على قلبك حاسس ايه اللي جواه اذا كان ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم لو النهاردة دلوقتي حالا ربنا اطلع على اللي في قلبك يشوف فيه إيه؟ يشوف فيه شهوات يشوف فيه ميل الدنيا يشوف فيه أخلاق سيئة غل حسد خفي مش واخد بالك انت منه يشوف فيه ويشوف فيه يشوف شبهات يشوف تسخط على بعض أقداره يشوف فيه يا جماعة لابد ان في آفة لو لم تكن هناك آفة ما كانش حالك يبقى كده ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد يبقى سائر أعمالك هتبقى حاجة تانية كان يرى خشوعه يبان في في نظره في سمعه في حركة جوارحه وهو واقف يصلي باين اللي في قلبه التفات قلبه عينيه زايغة شارد مش هنا ليه قلبه في حتة تانية فاهمين اذا لابد أن نولي موضوع القلب هذا الاهتمام وأن نأخذ هذا الموضوع بمحمل الجد لازم في الأول تعرف مدى خطورة هذا الموضوع وتحسها جدا وتعرف أن آفات القلب شديدة الخطورة وأنها أعظم من آفات وأمراض الأبدان فممكن تكون والعياذ بالله مبتلى بورم سرطاني متشعب داخل قلبك وانت ولا انت هنا مرة واحدة تفاجأ بان قلبك عياذا بالله مات ايه اللي بيحصل واقف جثة هامدة ولا حاسس بأي حاجة تروح تشيع جنازة ولا الهوى تروح تصلي تقف قدام ربنا عارف ان انت النهاردة واقف الآن الآن امام الله عز وجل ولا انت هنا يجي لك اخبار ويجي لك حاجات قلبك منصرف تتأثر تأثر لحظي وبعد كده تعيش حياتك والمعاني دي كلها والرسائل اللي هي دي كلها ملهاش اي تأثير فعلي في حياتك قلبك مات قلبك استحكم فيه المرض انت على مرض خطير لو قابلت الله عز وجل بهذا لا تدخل الجنة لأن عنوان دخول الجنة إلا من أتى الله بقلب سليم يبقى لازم يتطهر بمطهر آخر يبقى لازم يعذب في البرزخ يبقى لازم يشتد عليه الحساب يبقى لازم تشتد عليه السكرات علشان يطهر لا يلقى الله بهذا القلب العفن إذا صار الناس اليوم لا يعرفون خطورة أمراض القلوب لا يعرف معروفا لا ينكر منكرا لا يتأذى لا ينكر بقلبه ما يراه لأنه ألفه ولأنه تعب حتى إنكار القلب لم يعد موجودا وهذا أضعف الإيمان ممكن تجد بعض الناس ابتلي بمثل هذه الأمراض الخطيرة يبقى عنده حاجة زي الفيروس أفتك وأخطر من الإيدز فيروس شبهة عامل زي الفيروس بالظبط يدخل كده حتة قد كده صغيرة خالص مسألة ما يلتفتش إليها جه موقف لا حول ولا قوة إلا بالله ليه يا رب بس الحمد لله الحمد لله حاجة بسيطة خالص كده عدها وقال فيها المعنى ده يعني الحمد لله يا رب أنا كنت مظبط الورد النهاردة ليه حصل كده يلا خير أنا برضو الحمد لله ثابت في القلب كده هو رماها ومش راضي فرماها جوه قلبه وما خدش باله تخش بقى دي تتشعب وتكبر ويحصل مشكلة تانية وتالتة وتلاقيه بقى على هذه الأمراض القفية ولو نطق وابن القيم بيقول كده إنك لو فتشت على ما في قلبه لوجدت تسخطا ولا بد لأي أحد عصى الله مش عاجبه مش عاجبه حاجة في الموضوع لازم لكنه لا يتجاسر أن يقول هذا تيجي تقول له يعني ربنا ظلمك أعوذ بالله ظلمني ظلمني إيه لا ده أنا اللي وحش وابني مش عارف إيه لكن هو من جواه هو شايف ان هو كويس وان هو كان عايز الخير وان هو كان عايز طريق ربنا بس الدنيا كلها متقفله في وشه مين اللي قفلها في وشه ما بيقولش ذنوبي لا يقولها بلسانه ايه مشكلتك مشكلتي بس مقصر مذنب عندي كذا باللسان بس لكن ساعة الجد تيجي تقول له انت بتوليد بذنبك ما انا عارف القصة دي عارف ان انا مبتلى بذنبي بس هعمل ايه يعني ويخش لك في حتة ثانيه عايز تعمل ايه توب من الذنب ده توب استغفرت هو بقى كل شوية تقولوا لنا عقوبات المعاصي عقوبات المعاصي هو ما بيركوش على القصة دي يمكن حاجة تانية موضوع تاني عايز يبعد عن الفكرة دي خالص لأنه مش كل شوية بقى يقعد يوخز ضميره ويتعب نفسه طب ما يا ابني ما المسألة سهلة ما انت تتوب لربنا سبحانه وتعالى وتستغفره وتروح له تقول له أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي يبقى الموضوع خلص عايز ايه تاني خلصت إن العبد إذا اعترف أقر بذنبه ثم تاب تاب الله عليه إنما أنت مش عايز تعترف أنت مش عايز تقول إن أنا عملت ذنوب أنت بتقول أه عملت ذنوب وخلاص انتهينا خلاص أنا مش هعمل كده تاني ما ندمش ترك الذنب لما استشعر خطورة الذنب وأثره تركه بس لكن ما ندمش منه هو ده بقى اللي بيحرمه من حلاوة الإيمان هو ده إنه لما جه دخل في الالتزام يقول لك إيه بطل كان بتاع بنات بطل بنات كان بيشرب بطل شرب كان ما بيصليش صلى بطل طب والقديم ده ما يتندمش عليه خلاص ما أنا قفلت الصفحة ومشيت في السكة العدل قفلها من غير ندم فبعد شوية دي الرواسب اللي جوه قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ها الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ولا نفسك أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله أنت بتتعامل مع الناس بهذا ولا بتأتنس بيهم مؤتنس بيهم لكن بتحبه لله تجتمع على الطاعة تريد له الخير تريد له الجنة بس ولا أنت أصحاب وحبايب وبتأتنسوا ببعض بدل ما تبقى العملية فيها وحشة وغربة يعني قلبك بيتحرق على أخوك لو هذه المعاني خير هو ده اللي احنا عايزينه طب والتالتة بقى أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار لما الخاطر بيجي على باله مجرد الخاطر يبقى خلاص بيتحرق قلبه على الماضي إزاي سيلقى الله بهذا لو لم يتب الله تعالى عليه يبقى وشه عامل ازاي وفي الحساب وهو بيقول له عملت من نوقش الحساب عذب يبقى خايف لها قلبه وجل لو كان كده يبقى هيدوق حلاوة الإيمان ما دقش اعرف ان في واحدة من الثلاثة مش مظبوطة اذا موضوع القلب هذا موضوع خطير الشأن لذلك أرشدنا الله عز وجل إلى أهمية هذا فقال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور يقول ابن القيم ولكن على العيون غشاوة فلا تفرق بين مواطن السلامة ومواطن العثور والقلوب تحت أغطية الغفلات شفت فين القلب متغطي بايه بقى بسطر قد كده من الغفلة والقلوب تحت أغطية الغفلات راقدة فوق فرش الغرور غافل ومغرور يقول أنا أحسن الظن بالله ولو أحسن الظن لا أحسن العمل عمله بيقول عكس اللي جوه قلبه بيفضحه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فالقلب يرى ويسمع ويعمى ويصم وعماه وصممه أبلغ من عمى البصر وصممه بيقول قلبك قلبك القضية ممكن تبقى مكفوف البصر لكن الخطير انك تبقى مكفوف القلب أعمى لا يبصر وقال الله عز وجل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ويقول في سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون في الآيتين تجد الله عز وجل دائما يقدم أي شيء القلب هنا يقول ختم الله على قلوبهم وهنا يقول لهم قلوب لا يفقهون بها ثم يأتي بعد ذلك شأن الجوارح ويقول الله عز وجل في سياق الكلام على المنافقين يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فبين أن سبب النفاق الأساسي من قبل إيه؟ مرض القلب قلبه عي وما التفتلوش وما عالجوش استفحل المرض وصل للدرجة الخطيرة انه بقى منافق في الدرك الاسفل من النار اشد عذابا من الكافرين بايه المشكلة بانه ساب قلبه وما عالجوش وما لحقوش في قلوبهم مرض كانت المسألة حتى جابها بصيغة النكرة كده يعني كانت المسألة في قلبه مرض كان ممكن يقدر يعالجه فزادهم الله مرضا فتغافلوا عن ذلك وتركوه حتى استفحل المرض فوصلوا إلى هذه النتيجة المزرية ويقول الله جل وعلا مبينا أن شأن القلوب شأن خطير وأن فساد القلوب هو السبب العظيم لعذاب الله ونكاله بالناس يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار إلى آخر الآيات فبين أن بني إسرائيل كان من أسباب نزول عقاب الله بهم ما لحقهم بسبب معاصيهم وذنوبهم اللي كانت ناتجة عن إيه بقى؟ عن قسوة قلبه وهو أتى قلبه إمتى؟ يقول الله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية كم عهد بقى وكم ميثاق أخذته بينك وبين الله وأخلفته فصار قلبك بهذه القسوة كتير كتير قلت أنا خلاص هستقيم على الجادة وهلتزم وهبقى إنسان كويس وهعمل والجدول الفلاني وإن شاء الله هعمل كذا وإن شاء الله هعمل كذا ثم نقضت العهد ما هو أصل أنت لو كنت اتقربت بجد بصدق وإخلاص كان جابك لكن فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم فلما نقض لما زاغ أزاغ الله قلبه فاترفعت الرحمة نزلت اللعنة قلبه إثي مرة واحدة صحي أنكر نفسه تبقى أنت بتعمل كده تقول والله ما أنا عارف إيه اللي حصل لي في إيه أنا كنت كويس ده أنا كنت عامل كذا وكذا حصل إيه إيه الموضوع مش عارف مش عارف أجيبه خالص قاعد بحك فيه مش عايز ينطق ماله قسى وجعلنا قلوبهم قاسية ويقول وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ما قالش فلا يؤمنون شفت المصيبة فين المصيبة ان انت هتتغر بهذا القليل هتتغر بهذه المظاهر ان انت شوية بتصلي ومش بتفتح لك كتاب وبتحضر لك درس وبتعمل لك شوية فبتقول انا والله كويس واحسن من غيري فقليلا ما يؤمنون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون إذا موضوع القلب موضوع في غاية الخطورة وكسب القلب عليه المعول دون كسب الجوارح المهم ده يقول الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ممكن تعمل حاجة في الظاهر في الظاهر كفر وترضي الله هاتوا الدليل الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح أخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك الكلام ده كده لوحده كفر يبقى كسب الجوارح مش مهم إنما المهم كسب القلوب لكن أنت وأنت هو بيتكلم الكلام ده أنت عارف إن اللي جواه حاجة تانية فكسب القلب لا كسب الجوارح يقول العز بن عبد السلام فصلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب وفساد الأجساد موقوف على فساد القلوب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قال أبو هريرة رضي الله عنه القلب ملك والأعضاء جنوده فإن طاب الملك طابت جنوده وإن خبث الملك خبثت جنوده بيبان بقى تصرفاته اسلوبه في الكلام معاملاته اخلاقياته حتى عباداته يظهر خبث قلبه فيه او صلاح قلبه فاعظم اسباب الفتنة زيغ القلب والخطورة في ان القلب دائم التقلب يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وصححه الالباني النبي بيقول ايه بقى سمعت الحديث ده قبل كده إنما سمي القلب من تقلبه إنما مثل القلب مثل ريشة بالفلاة تعلقت في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن قلبك عرضة للفتن تعرض الفتن على القلوب عودا عودا أو عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء فتحت قلبك للفتن اشرب بقى. فأيما قلب أشربها لو دخلت الفتنة جوه قلبك مش بالسهل تعرف تطلعها إلا بتوبة نصوح فقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب التزموها هذه الأيام فالقلوب ضعيفة والفتن خطافة ونحن أحرى الناس بأن نلهج بهذا الدعاء ليل نهار يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وأنتم ترون اليوم المنتكسين والمنتكسات ونقعد نحلل ونقول المشكلة وكذا وكذا وكذا ولا إله إلا الله ربنا يثبتنا وإياكم وقد تكون أنت اليوم الذي تقول هذا الكلام وقد تكون هي التي تقول هذا الكلام ولا يؤمن على حي الفتنة كما قال ابن مسعود من أراد أن يتأسى فليتأسى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة فالحذر أن يطلع الله على قلبك فيجد غيره ها لو ربنا دلوقتي اطلع على قلبك يلاقي مراتك يلاقي عيالك يلاقي شغلك يلاقي اصحابك يلاقي مين مين اللي شاغل قلبك بيه مين اللي انت وانت قاعد ماشي كده سرحان بتسرح فيه سرحان في ايه ما السرحان ده هو ده كلام القلب القلب قاعد بيتكلم في ايه بقى قاعد بيتكلم في دلوقتي في الشغل وهنعمل ايه وهنصيف ولا لا وهنطلع نعمل كذا والنهارده ايه وبكره ايه وانا سبت كذا وعملت كذا الدوامه بتاعت الدنيا دي صح يبقى قلبك في الدنيا ولو قال لك حد الكلام ده هتقول اصل هي الكلمه ظريفه شكلها حلو حب الدنيا مش هي يعني مش زنا فانت بتسمعها بتحس انها ايه اه ربنا يعزني واياك من حب الدنيا مش لها نفس الواقع بتاعت ان انت اعوذ بالله بيعمل كذا من الموبقات كذا من الفواحش فبيبقى ايه ليها زلزله في قلبه كده انما لما يتقال له انت مبتلى بحب الدنيا يقول لك ماشي ها يعني ايه فيها يعني حب الدنيا ايوه انا عارف حب الدنيا راس كل خطيئه ايوه ايوه صح مش مشكله يعني وهي اخطر عليه من الزنا ومن اللواط ومن شرب الخمر ومن اشد الموبقات الدنيا لما تدخل قلبك لانها بتطلع معرفه ربنا من قلبك بتطلع تعلقك بالآخرة بتطلع ده كله توهيه فبتبقى سهل بقى ان انت تعمل اي حاجة بعد كده من دول كل ما تستحكم الدنيا في القلب كل ما يبقى ما فيش معاني الايمان فيه يبقى بعد كده انت يعني كابت نفسك ليه ايه المشكلة يعني ما خلاص ما انت ما تعرفش حاجة اصلا هتخاف منه ليه هتبقى متجسر على المعاصي عشان كده النهاردة بيقولوا كده بيقولوا الناس لما استعمرنا ثقافيا بقوا ايه بقى بقى عندهم الزنا مثلا فضيحة لا خطيئة هو خايف من كلام الناس خايف من التبعات خايف لحسن يحصل كذا او يحصل كذا هي خايفة لحسن يبقى الموضوع بالنسبة لها تدمر حياتها بايديها وهكذا فالموضوع متاخد من الناحية دي فاهمين البداية فين خالص ان التعلق الاساسي بالله سبحانه وتعالى ضعف يقول الله جل وعلا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا بص بقى المفتون أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم يا نهار أبيض لو دي تبقى عقوبة حد مننا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لا يصلح أبدا أن يكون من أهل الجنة ومن أهل الإيمان لا يصلح أن يكون هذه المعاني في قلبه كانت بدايته إيه اتفتن واتفتن معناها إيه عارف الفتنة جاية من معنى إيه عارف لما تيجي تقول هذا جمال فتان عينيه بس خدت البريق ده فراح مشدود له فمشي في السكة دي اتشد معرفش يرجع تاني اتلطخ اتوحل يجي يطلع مش قادر ما بقاش ينفع دي بقى مرحلة صعبة قوي أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وأصعب حاجة يا جماعة ابن القيم ليه كلام طويل جدا في من عرف شيئا عن الله ثم أنكره أو أعرض عنه يقول والله حياتهم أشد سوءا ووبالا من صاحب المعصية المجردة بقى أنت تعرفني وأنا حط في قلبك معاني الإيمان العظيمة دي وحطك في وسط أهل الإيمان وأشربك من صيد الرحمة وتيجي بعد كده تلتفت للقذورات دي خليها تنفعك بقى عيش بقى في الأرض حيران وشوف الخزي في الدنيا وفي الآخرة قلبك قلبك قلبك قلبك لا تسمح لمخلوق ولا لأحد أن يتعلق قلبك به لا أب لا أم لا أخ لا صديق قلبك له فقط إنما ما تركنش بقلبك على حد ما تحسبش إن مراتك هي اللي هتصلح لك كل حياتك ما تحسبش إن والدك هو اللي هيعمل لك ما تحسبش أي حاجة منه بس وإلا ستستحكم الغفلة في قلبك إذا موضوع القلب هذا أولاه الشرع اهتمام عظيم ورأيتم نصوص القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان كذا كان شأن سلفنا الصالح عن ميمون بن مهران قال نزل حزيفة بن اليمان وسلمان الفارسي رضي الله عنهما على نبطية امرأة نصرانية فقال لها هل ها هنا مكان طاهر نصلي فيه ولا ممكن نشوف حتى يا طاهر عشان عايزين نصلي قالت النبطية طهر قلبك فقال أحدهما للآخر خذها حكمة من قلب كافر بيقول لها أنا عايز مكان طاهر فقالت له اهتم الأول بطهارة قلبك قبل ما تهتم بطهارة الأرض فقال خذها حكمة من قلب كافر وعن الحسن أن شابا مر به وعليه بردة لبس لبس حلو يعني فقال له الحسن تعالى ايه ابن آدم معجب بشبابه معجب بجماله معجب بثيابه كأن القبر قد وارى بدنك وكأنك قد لاقيت عملك فداوي قلبك فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم مش عايز منك غير ده مش عايز منك إلا إنك تلقاه بقلب سليم بس مش عايز منك أكثر من كده إنما بقى هنلبس حلو واحنا مليانين افات ظاهر جميل وباطن خراب مش هينفعنا حاجة هتنفعنا في ايه الفلوس وهتنفعنا في ايه احسن البيوتات والثياب والسيارات تلقى الله وحدك فان كان في قلبك هذه الدنيا فقد اضعت نفسك رأى سعيد بن المسيب احدهم وعليه جبة من خز حرير فقال انك لجيد الجبه فالتاني قال له وما تغني عني وقد أفسدها علي سالم قال له ما ينفعش تلبس الكلام ده فقال سعيد بصوا بقى علشان العصاية من النص اهي أصلح قلبك والبس ما شئت هو اللي أنا بقوله لكم دلوقتي ده الدنيا في إيدك ممكن تبقى لابس حلو بس مش ملتفت إليه ممكن تبقى راكب عربية آخر موديل بس مش في قلبك هو ده البس ما شئت وأصلح قلبك وعن جابر يعني الجعفي قال قال لي محمد بن علي يا جابر إني لمحزون وإني لمشتغل القلب قال له أنا زعلان ومتضايق قال ولما حزنك وشغل قلبك قال يا جابر إنه من دخل دين الله وقلبه صاف خالص شغله عما سواه فإذا كان دينك مش شاغل قلبك يبقى أنت مش مخلص ومش صادق قلبك لم يصفو بعد قال إنه من دخل دين الله عرفت سكة الالتزام عرفت الطريق الرحمن اتشغلت بيه بقى همك النهاردة ربنا راضي ولا همك الناس والنفس الشهوات والملذات همك في ايه مشتت من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله شر ما أهمه أما من جعل همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له من دخل دين الله وقلبه صاف خالص شغله عما سواه ثم قال يا جابر ما الدنيا وما عسى أن تكون هل هي إلا مركب ركبته سيارة جميلة ركبتها أو ثوب لبسته أو امرأة أصبتها يا جابر إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لبقاء فيها ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهم ولم يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهم من الفتنة ولم يعمهم عن نور الله ما رأوا بأعينهم من الزينة الدنيا عمرها ما خدتهم ففازوا بثواب الأبرار إذا بداية الطريق فرغ قلبك لربك فرغ قلبك لربك لا يلتفت قلبك عن ربك نظرت رابعة إلى رياح القيس وهو يقبل صبيا من أهله ويضمه عنده ابن صغير قاعد بيلعبه ويدعبه فبيقبله بيضمه فقالت أتحبه قال نعم قالت ما كنت أحسب أن في قلبك موضعا فارغا لمحبة غيره ما كنت أحسب أن في قلبك موضعا فارغا لمحبة غيره تبارك اسمه قال فصرخ رياح القيس وخر مغشيا عليه ثم أفاق وهو يمسح العرق عن وجهه ويقول رحمة رحمة من الله في القلوب دي بس رحمة من ربنا هي طبعا تبالغ في توصيف المعنى لكن ترشده اوعى اوعى قلبك يكون في ولو حتى ابنك ابن مسعود قلنا الكلام ده في دروس حبك ربي كان يقول من أحبه الله اقتناه اللي ربنا بيحبه بيبقى كأنه ادخره كده يعمل ايه بقى فلم يشغله بزوجة ولا ولد يبقى الزوجة والعيال مش في الدماغ مش في دماغه بيديهم حقوقهم وبيعاملهم معاملة أفضل معاملة لكن هو مش مشغول بيهم مش بيخرج بيته وقاعد بقى يقول قالت لي وهعمل لها ولازم وتتصل بيه وهو يتصل ودماغه بقى مش فيها حاجة دلوقتي إلا البيت ومستلزمات البيت وهنعيش إزاي ولا هو هنا خالص الموضوع ده بيتعامل معاه بمقام العبودية ربنا أمرني بكذا بعمله فلم يشغله بزوجة ولا مال ولا ولد وهي كذلك هي بتتعبد ربنا بطاعتها لزوجها بتطيعه لأن ربنا أمرها بكده ولأن طاعة زوجها جهاد لأنها تبلغ بها أعلى المراتب في الجنة بس صلت خمسها صامت شهرها حفظت فرجها وأطاعت زوجها خلاص قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت فطاعة الزوج ثقيلة لازم تبقى كده لازم هتبقى جهاد فلازم هي تبقى عاملة حسابها إنها هتاخدها بهذا المحمل ما هي طاعة الزوج دي اتحطت في مقام شهود الجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والجهاد في سبيل الله في حق الرجال ودول كلهم عشان الراجل بس يظبط خمس صلوات في المسجد ايه الاخبار صعبة ولا سهلة هي كذلك هي عشان هي بقى تعرف تطيع زوجها هتحتاج انها تجاهد نفسها تبقى هي مش قادرة تعمل كذا وكذا لازم غصب عنها انها تحسن التفاعل ليه وتسمع منه وتلاقي منه قسوة وشدة فتحتمله لانها مش بتحتمله كشخص عشان ما هي مش خايفة انه يتجوز عليها ولا هي مش خايفة لحسن يحصل كذا وكذا وكذا فبتمشي امورها لا ده هي بتعمل ده كله لانه ده مقام عظيم في العبودية هو ده فهي لا تنشغل عن الله بشيء ولو حتى زوجها فاعلم ان بداية الطريق ايه فراغ القلب لله واعلم ان قوام هذا الدين على سلامة القلب له كان الحسن يقول الاسلام ما الاسلام ايه موضوع الاسلام ده هما كلمتين ان يسلم قلبك لله وان يسلم منك كل مسلم وكل ذي عهد سلامة القلب لله بس في كلمتين ان يسلم قلبك لله ما يبقاش ملتفت لحاجة تانية غير ربنا فخف على قلبك كان سفيان يقول من دعاك وأنت تخاف أن يفسد عليك قلبك ودينك فلا تجبه مفسدة القلب أعظم مفسدة فدرء المفسدة مقدم على سائر المصالح دينك دينك قلبك قلبك إذا خفت على قلبك فاعلم أن هذا القلب يفسده خمسة أمور احنا ناخد منها حاجة ونستكملهم بعد كده في الدرس القادم قلبك هذا يفسده أمور خمس أولها كثرة الخلطة اثنين ركوب بحر التمني الأماني الكاذبة عايز واعمل و و وان شاء الله كمان السنه الجايه نعمل واللي بعديها وان شاء الله هنبقى ملتزمين وهنبقى زي الفل وانت بس اتجوزني وبعد كده تتفرج عليا ويا يا وللصبح بقى ركوب بحر التمني ثلاثة التعلق بغير الله أربعة الشبع خمسة فضول المنام ده كلام ابن القيم في المدارج خمس حاجات كثرة الخلطة ركوب بحر التمني التعلق بغير الله الشبع فضول المنام المفسد الأول كثرة المخالطة يقول ابن القيم في الجزء الأول في المدارج يقول أما ما تؤثره كثرة الخلطة عاملة إيه بقى بيقول كأنها إيه امتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم عارف لما تبقى أنت قاعد في وسط ناس كلهم قاعدين بيشربوا سجاير فأنت تبقى مخنوق هي بالظبط كده كأنه بيقول لك قلبك ده مش قادر يتنفس من كتر أنفاس الناس فده بيعمل وده بيقول وده بيسوي وده بيفتح عليك باب دنيا وده بيفتح عليك باب شبهة وده بيقول لك شهوة وده بيعمل كذا وده كذا وكذا وانت غلبان ضعيف قاعد بتشرب فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود فيوجب له تشتتا وتفرقا وهما وضعفا وحملا لما يعجز عن حمله من مؤونة قرناء السوء يبقى حالته عاملة ازاي بقى يتشتت ده بيقول له حاجة وده بيقول له حاجة وده بيقول له حاجة فهمومه بقت كتير جدا مش عارف يجمع قلبه مش عارف يجي يصلي يفتكر لسه كان مع فلان وبيقول له يجي يعمل حاجة مش عارف يجمع قلبه خالص فيوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما ويبقى مهموم بهموم الدنيا حتى لو مش همومه هو بس الهموم اللي قاعد بتنزل على مسامعه دي حتى بعض الناس يحتال عليهم إبليس فيوهمه بأنه مهموم بهموم الدين يعني لما يجي يكلمه كده يقول لك أنا أصلا دي هموم الدين هموم الأمة هو شايل هموم الأمة يا عيني وماشي بيها وهي لهموم الأمة ده هو أصلا من فراغ قلبه فمعيش نفسه في الوهم الكبير ده وتشوف بقى هموم الأمة اللي هو شايلها دي وهو قاعد النهاردة هو الهم على الأمة مش هموم الأمة يوجب له هما وغما وضعفا وحملا لما يعجز عن حمله من مؤونة قرناء السوء وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم قرناء السوء شلة الأنس تضيع له قلبه وإضاعة مصالحه والله الكلام كأنه كأن ابن القيم بيترجم أحوالنا بالظبط تلاقي نفسك انت قاعد كده برضه تقول انا مهموم بالاخ فلان والله حاله وابتدى الاخوة و- ومضيع انت بقى بعد كده كل حاجة ومعيش نفسك ان انت ب- خادم من خدام الاسلام و و و المسائل دي انت اولا انت الاول وبعد كده الناس اصلح حالك ابتداء الا تزر وزرة وزر اخرى ثم اصلح امور الناس ربنا يفرق قلبي وقلوبكم له فلا نلتفت عنه قيد انمله والاشتغال عنها عن مصالحه بهم وبأمورهم وتقسيم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم فماذا يبقى منه لله ده ابن القيم بيقول اهو وبعدين هيلاقي قلبه فين فماذا يبقى منه لله وللدار الآخر هذا وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة وأنزلت من محنة وعطلت من منحة وأحلت من رزية وأوقعت في بلية وهل آفة الناس إلا الناس هل كان على أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل كلمة أشفع بها لك عند الله بس الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله هذه الخلطة الخلطة الفاسدة التي تكون على نوع مودة في الدنيا وقضاء وطر بعضهم من بعض تنقلب إذا حقت الحقائق عداوة ويعض المخلط عليها يديه ندما يعرف بقى اللي هو كان مضيع حاله عشانهم هيبقوا ايه قرناء السوء ومعروفة القصة دي اظن كل ال- الناس عارفين ما قبل الالتزام وشلة الانس دي بعد الالتزام بقت عاملة ازاي وكلهم بيقولوا يتنكروا ليه يا اما يقعدوا يقلسوا عليه يا اما يقعدوا يسخروا منه يا اما يا اما يا اما وحتى رفقاء الدنيا كذلك يقول الله جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ما أصل إبليس بيخش عليك من سبع أبواب آخر باب فيهم تسليط شياطين الإنس يدخل لك في باب الشرك بعدين يخش لك في باب البدع معدن الكبيرة معدن الصغيرة معدن المباحات معدن الفضل والمفضول كل دول اخر حاجة يروح مسلط عليك شياطين الانس تبقى انت ماشي كويس تلاقي لك واحد يوقفك يبعدك عن الطريق هو ده بقى وكان الشيطان للانسان خذولا رماه وانت قعدت تقول لا عشان بس اخد بايده ومش عارف ايه يزينها لك يعني لغاية ما يدخله معاك في السكة تقع ويتلبس عليك الامر انت ممكن يخش عليك انت بفكرة الدعوة تعالى بس دي واحدة انت كنت تعرفها زمان مفيش مشكلة هي عارفاك فمفيش مشكلة ان انت تقول لها كلمتين ويعني هي النهاردة ممكن بس حاجة بسيطة خالص تقول لها والله هتديها برضو كتاب وشريط ويمكن تاخد بايديها لطريق الالتزام وتبقى انت كسبت فيها ثواب يا اخي ومفيش اي مشكلة بس فانت تخش برضو كده بصدرك وتقول مفيش مشاكل ما انا لسه يعني حديث وعهد بالالتزام ومفيش مشكلة عليا من المواضيع دي فان شاء الله ما انا كنت واخد على الكلام مع البنات اصلا تفرق ايه يعني اديها كتاب والشريط فاهمين يقول الله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو كل الأخلاء عارف الأخلاء دي عاملة ازاي اصل انتم مش واخدين بالكم كلمة خليل دي معناها شدة الصداقة وشدة المحبة دي أعظم منازل المحبة ده بقى مش الأنتيم ده أعلى من كده بكتير ده بقى يعني صاحبك الروح بالروح أشد الناس قربا منك اللي انت يعني ما تتصورش منه ابدا ده اشد الناس هيبقى عليك وبال يوم القيامة واكتر الناس عداوة ليك الاخلاء ما قالش الاصدقاء ما قالش الرفقاء ما قالش الاخوة لا الاخلاء الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين وقال خليله ابراهيم لقومه انما اتخذتم من دون الله اوثانا ايه السبب مودة بينكم في الحياة الدنيا اجتمعتم على المعنى ده وتواددتم وتحاببتم فيه انه ايه اجتمعوا على اتخاذ الاوثان ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ادي الخلطة ادي الناس كل اتنين اجتمعوا على مصلحة هيبقوا كده طول ما هما الاتنين المصلحة موجودة هيبقوا زي الفل مع بعض راحت المصلحة ما بقتش هو ده نفس الفكرة اللي احنا بنقولها للأخ والأخت في الزواج انه ممكن يكون الزواج هي تريد م- تحقيق مصلحة معينة وهو يريد تحقيق مصلحة معينة وتختلط نيات الدنيا بنيات الآخرة يدخل حظ النفس فهم مجتمعين طول ما هو جوزها بيجيب لها وبيروقها وهيفرجها وهيعمل لها كذا وكذا يبقى جميل ما عملش كده يبقى ياخد الخلع والعكس طول ما هي قايمة بالدور الفلاني على أكمل وجه هي هتروقه وهتعمل له كذا وتعمل له كذا يبقى تمام ما كانش يتشاف غيرها تتقلب والطابور لسه فيه ثلاثة بصوا بقى ال- الوصية الذهبية دي في موضوع الخلطة قال سفيان الثوري إياك وما يفسد عليك عملك وقلبك فإنما يفسد عليك قلبك مجالسة أهل الدنيا وأهل الحرص وإخوان الشياطين الذين ينفقون أموالهم في غير طاعة الله دي مشكلة بقى الإخوة لما بيخش معترك الحياة العملية هو قاعد مع الناس في الشركة ولا في المحل ولا في كذا قاعدين بيتكلموا على ايه الدنيا التجارة والسوق والأحوال وهو فاتح قلبه على الآخر للمعاني دي ولو ما بقاش كده هيبقى عبيط وهيبقى يتقال عليه ومش قادر يتعامل بالمفاهيم اللي بيسمعها في الدروس وبيقراها في الكتب ونفسه يحققها في الواقع أصله لازم يضحي وهو مش قد أنه يضحي بالذات أن كلام الناس بيفرق قوي معاه والمؤمن لازم المسألة ما تبقاش كده لا يبالي بكلام الناس لازم أهم حاجة حاله مع ربنا مستقيم ولا لا فإياك وأهل الدنيا أهل الحرص النبي صلى الله عليه وسلم شبه موضوع الحرص ده بالذئب الجائع ذئب جائع يعمل فيك إيه ده يخلص عليك يتلف عليك أمر دينك من الألف إلى الياء وإخوان الشياطين الذين ينفقون أموالهم في غير طاعة الله وإياك قال له أول حاجة إيه اللي يفسد عليك عملك وقلبك إنك تعرف أهل الدنيا وأهل الحرص إخوان الشياطين قال له اللي يفسد عليك دينك وإياك وما يفسد عليك دينك فإنما يفسد عليك دينك مجالسة ذوي الألسن المكثرين للكلام الرغي قال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان المرء حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه فالرغي الرغي الرغي الرغي الكلام الكثير فمن كثر كلامه كثر خطأه ومن كثر خطأه كثر ذنبه ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به إياك وما يفسد عليك معيشتك جايب كل المفسدات ايه فساد العمل والقلب فساد الدين فساد المعيشة ايه اللي يفسد عليك حياتك فإنما يفسد عليك معيشتك أهل الشهوات لما تقعد مع واحد بقى ايه بتاع مزاجه ده بتاع نساء ده بتاع شرب ده بتاع فلوس بتوع الشهوات دول يفسدوا عليك معيشتك لأن الحياة عمرها ما هتبقى حلوة في عينك وانت شايف ان هو بيقول ان هو مستمتع بشيء اخر يا ابني الدنيا عمرها تبقى امرأة واحدة الدنيا عمرها ما تبقى كذا ده انت يا ابني هتخش الدنيا وتخرج منها ولا حصلت اي حاجة فيها وما عرفتش الدنيا بتتعاش ازاي فيبتدي اهل الشهوات يبتدي يفتح له الدنيا يبتدي قلبه يهفو يبقى عايز ده وعايز ده وعايز ده وعايز ده وعايز ده ويحس ان اللي هو عايشه ده كئيب وان هو مش عايش الدنيا وانه هيطلع لا حصل دنيا ولا حصل اخرة اياك ومجالسة اهل الجفاء فلا تصحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي فلا تصحب الفاجر ولا تجالسه ولا تجالس من يجالسه لا تصاحب الفاجر اياك والمتمادين في المعاصي هتدعوه من بعيد لبعيد يعني تقربه إلى الدين كتاب شريط كلمتين حلوين وبس إنما تصاحبه وتقول بنية الدعوة هيفسد عليك حالك انت لسه في غلبان ما تقدرش على الكلام ده لأنه ممكن بس هو يرمي لك كلمة يتشتت عليها قلبك كلمة قد كده يفتح لك باب قلبك انت ضعيف في الحتة دي فلو اتقالت له يبتدي يتعلق بيها اه والله تصدق كده يعني اي حاجة بقى يروح هو مرتبط بيها انت ما اظهرتلوش ان انت تأثرت بالكلام ده بس هو بقى يبتدي الشيطان يكبر لك الكلمة بيقول لك ايه سمع اه اه تصدق والله ماشي لا تصحب فاجر ولا تجالسه ولا تجالس من يجالسه ولا تؤكله ولا تؤكل من يؤكله ولا تحب من يحبه اهي دي بقى بتقطعنا انا ان احيانا حد مثلا في شغل الدعوة ويكون انت شايف ان هو عنده خلل معين وتقعد تقول مش مشكلة وفي دعوته وتبتدي معاه ويكون هو ظاهر الآفات وتحبه او يحبك قال احدهم الكلام ده في اول طوق الحمامة لابن حزم ان احد السلف قيل له ان فلانا الفاجر يحبك فبكى فقيل له ما يبكيك قال ما احبني الا لمشاكلتي له في شيء هي كده بقى في حاجة بيني وبينه مشتركة بدليل أصل قلوبنا لازم تبقى متنافرة الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف يبقى بيني وبينه قاسم مشترك ايه بقى القاسم المشترك ده تبقى مصيبة بقى ربنا يحفظ قلبي وقلبك ولا تفشي إليه سرك ولا تتبسم في وجهه ولا توسع له في مجلسك ده الفاجر المعلن بالفجور اللي هو يعني طاغية يعني مش يعني إنسان من ده على ده لا إلا تقع في كبر تحتقر الناس لا ده احنا بنتكلم على واحد يعني زنديق فواحد زي كده ده إياك وهو فإن فعلت لو قربته أو صاحبته كلت معاه تحت أي مسمى فقد قطعت عرى الإسلام وإياك وأبواب السلطان على فكرة أبواب السلطان مش معناها الحكام كل من له سلطة ووجاهة أبواب الأغنياء والأثرياء وأصحاب المناصب أصحاب الجاه السلف كانوا يقولون إياك وهم دول يضيعوا قلبك إياك وأبواب السلطان وأبواب من يأتي أبوابهم وأبواب من يهوي هواهم فإن فتنتهم مثل فتنة الدجال أعظم فتنة فإن جاءك منهم أحد فانظر إليه بوجه مكفهر من سكتي ولا تبال منهم شيئا فسيرون أنهم على الحق هم كده كده هيبقى دي سكتهم فتكون من أعوانهم فإنهم لا يخالطون أحدا إلا دنسوه اللهم عافنا ولا تبتلنا كن مثل الأترجة تفاحة جميلة طيبة الريح طيبة الطعم لا تنازع أهل الدنيا في دنياهم فإنك حينئذ تكون محببا إلى الناس اذهب فيما عند الناس يحبك الناس من نافسك في الدنيا فألقيها في نحره هي المشكلة فلوس خدها يا عم هي القضية واقفة علشان دول تحت الحذاء دنيا الله هو الرزاق إياك والمعصية فتستحق سخط الله قال شقيق البلخي اتق الأغنياء فإنك متى ما عقدت قلبك معهم وطمعت فيهم فقد اتخذت ربا من دون الله عز وجل اللهم عافنا ولا تفترنا يقول ابن القيم في ضابط أمر الخلطة عايزين بقى نشوف ايه الخلطة الفاسدة وايه الخلطة الصالحة ايه اللي بتفسد قلبك بالشكل ده قال الضابط النافع في أمر الخلطة أن يخلط الناس في الخير كالجمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات فإذا دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر لازم ولم يمكن اعتزالهم فالحذر أن يوافقهم بل يصبر على أذاهم قال صلى الله عليه وسلم والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ابن القيم ده كلامه في المدارج في بدائع الفوائد قسم الناس في الخلطة دي إلى أربعة أقسام القسم الأول قال إن فضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة ثم قال فالناس على أربعة أقسام القسم الأول من مخالطته كالغذاء لا يستغني عنه في اليوم والليلة فإن أخذ حاجته منه ترك الخلطة ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام مين بقى يا جماعة دول هؤلاء هم العلماء بالله بص بقى ابن القيم هيقول لكم مين العلماء بالله وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها ده اللي هو قصده عليه مش قصده النهاردة الفقيه والأصولي والمحدث وال... وعالم القرآن فقط دول ماشي ما دول هيفهموه أمر ربنا لكن أدعى منهم المربين الذين يعرفون أمراض القلوب ويعرفون أدويتها اللي انت تيجي تسأله يا شيخ أنا قلبي مش عارف عامل إيه حاصل كذا فيقول لك ظبط الذكر النهاردة اعمل كذا النهاردة كذا هو ده الناصح لك في أمر مرض قلبك قال فهذا الضرب مخالطتهم ربح كله القسم الثاني من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض دول يطلعوا مين بقى مم. مين مخالطته كالدواء تحتاج إليه عند المرض فقط دول اللي انت غصب عنك لازم تخالطهم الراجل اللي انت هتشتري منه الراجل البقال والشركة اللي انت بتتعامل فيها الناس اللي لازم هتتعامل معاهم كده كده هؤلاء كالدواء تاخد منه بقدر الحاجة فهم لا يستغني عنهم أو لا يستغني عن مخالطتهم في مصلحة معاشه القسم الثالث من مخالطته كالداء وهذا على اختلاف مراتبه فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن لا تربح منه دنيا ولا دين تخسر عليه الدين والدنيا فهذا إذا تمكنت مخالطته واتصلت به كمرض الموت المخوف دول يطلعوا مين بقى أهل الفجور المتمادين في أبواب المعاصي والذنوب ومنهم مخالطته كوجع الدرس يعمل ايه يشتد عليك ضربا فإذا فارقك سكن الألم هو ايه يتخلع يخلع خلاص خلصت العملية وجع وجع الدرس يا اما تحشي الدرس وخلاص انتهينا ومنهم من مخالطته حمى الروح بص بقى يقول ع- مين ده وهو الثقيل الثقيل البغيض الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك آه لا يحسن أن يتكلم فيفيدك هو لا يعرف يتكلم أصلا ولا في نفس الوقت ما بيسكتش عشان تعرف تفيده بحاجة في إيه ده بقى اللي بيخش على طول يتكلم ذكر عن الشافعي أنه قال ما جلس إلى جواري ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر يقعد في حتة يبقى يحس كده وزن الثقيل بمعنى ثقيل الروح يعني فبيقول لي لما يقعد في حتة تحس ان هو ايه راحت نازلة من ثقله وبالجملة فمخالطة هؤلاء من نكد الدنيا على العبد القسم الرابع من مخالطته الهلاك كله ومخالطته بمنزلة أكل السم وهؤلاء أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله الداعون إلى خلافها دول بقى مين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا فيجعلون البدع سنة والسنة بدعة والمعروف منكر والمنكر معروفا إن جردت التوحيد بينهم قالوا تنقصت جناب الأولياء والصالحين وإن جردت المتابعة قالوا أهدرت مقام الأئمة المتبوعين ما فيش فايدة فهؤلاء مخالطتهم سم ناقع يبقى أول حاجة إيه يا جماعة من مفسدات القلب المخالطة الحل إيه حتى يصلح القلب يقول ابن الجوزي ما رأيت شيئا مشتتا للهم مثل كثرة المخالطة وما رأيت شيئا جامعا للهم مثل أن يأخذ المرء بحظ من العزلة لازم كده تبقى ليك ساعة خلوة أنا بسميها ساعة الفضفضة الوقت اللي أنت بتقفل على نفسك أوضتك بتروح في مسجد بتقعد فيه وقت ما يكونش حد يعرفك تروح مكان تخلو فيه بربك وتناجيه وتكلمه وتحاوره وتفضفض له وتطلع كل اللي جواك هذا يصلح قلبك إنما خلطة الناس والشكوى للناس كما يقول الناس مذلة اشتكي له فضفض له ابكي له وسوف يأخذ بيدك وناصيتك إليه أخذ الكرام عليه أما إذا ظننت أن أحدا من الناس ولو كان شيخا سوف يكون عنده حل أمرك فسترى ليس أحد سيخلصك مما أنت فيه إلا رب العالمين ما ترميش بحملك على حد أبدا هو وبس هو بقى يسبب لك الأسباب يبعت لك أهل الخير يدلوك بس اطلبها منه هو الأول قبل ما تطلبها من حد تاني فاهمين؟ إذا الواجب العملي احنا قلنا بقى ناخدهم واحدة واحدة كده مفسد مفسد من مفسدات القلب وقلنا موضوع القلب من الخطورة بمكان فأول حتة دي وجدنا خلال سبعة أيام القادمة نريد أن تأخذ بحظك من العزلة أصلحها في ورد القيام خليها حاجة كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرء حيث لا يراه أحد تعدل صلاته حيث يراها الناس بخمس وعشرين درجة فلما تبقى محدش شايفك أنا بقول بيبقى فيها مشكلة واحدة بس نفسك إنك أنت ممكن ترائي نفسك تلاقي إزاي بقى مراءة نفسك دي يعني أنت النهاردة عارف الحديث ده صلاة المرء حيث لا يراه الناس تعدل صلاة المرء حيث يراه الناس ب 25 ركعة صليت انت ركعتين بالشكل دول تقعد بقى ايه لا كانوا حلوين قوي لا ما شاء الله 25 ضعف وجواك بقى ايه وحققنا الحديث وعملنا كل حاجة تمام الحمد لله خلاص اشتغلنا الشيطان عرفنا النهاردة ننتصر عليه فكل شوية نفسك انت قاعد تقول لها شايفة شايفة انا مش قلت لك اهو اهو فقاعد ترائي النفس فدي هي المشكلة فدي بس تقطع حظ النفس من العمل ده وتقول والله هذا محض فضلك يا رب انا كنت اقدر اعمل حاجة من دي لا حول ولا قوة الا بك تخلص انما الصلاة دي بقى ولا العمل ده قدام 100 واحد بيبصوا لك صعبة مش سهلة عشان كده مفتاح الإخلاص عمل السر هو ده مفتاح الإخلاص فأنت النهاردة خذ بحظك من العزلة اعتكف اعتكف لك ما بين صلاتين بين مغرب وعشاء اعتكاف بعد الفجر يبقى اعتكاف جزء في المسجد أو في بيتك هي جنب سريرها تحتسب عند الله عز وجل الأخوات بينسوا المعنى ده خالص إن صلاتها في غرفة نومها أعظم درجة من صلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه بألف صلاة مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد هذا وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في دارها إلى أن وصل إلى حجرتها غرفتها أوضة نومها لما تصلي هي كده جنب السرير وتصلي ركعتين تحتسب الأجر العظيم ده وما تضيعش على نفسها الأجر ده بعدم الاحتساب ما هو راخر هو هينزل يصلي في المسجد الصلاة دي لو نوى فيها ان هو يذهب الى صلاة فريضة كل خطوة بقى يبقى ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة وتبقى كمان عدل حجة الثواب ده كله هي في المقابل بتاخده برضه بصلاة في ستر يبقى القرار واجب ولا لا يبقى وقرنا في بيوتكن ولا لا اذا كان الصلاة في اوضة نومها بقت بالمنزلة دي كلها امال الخروج بقى يبقى ايه الخروج لعدم حاجة ربنا يحفظنا وإياكم إذا ليها مكان كده تخلو فيه بالله سبحانه وتعالى وهو ليه مكان في بيته بيخلو فيه بالله سبحانه وتعالى في المسجد المهم ليه ساعات خلوة هذا هو الحل من مخالطة الناس ويتعامل مع الناس على نفس الأقسام اللي احنا ذكرناها دي بحيث أنه يستكثر من مخالطة أهل العلم مجالس الذكر التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم